الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب مرحبا بكم في هذه الجلسة الإيمانية المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يزكي نفوسنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير وكما وعدتكم أيها الكرام الأحباب في باكورة هذه اللقاءات الإيمانية المباركة التي أجتهد معكم أن أتعلم معكم سويا الطريق إلى أن نتحلى ونحن في طريق النور وفي طريق طلب العلم أن نتحلى بما يرضي ربنا جل وعلا عنا من خلال شرحنا لكتاب حلية طالب العلم هذا الكتاب العظيم لمؤلفه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ورحم الله الشيخ ابن عثيمين الذي شرحه شرحا وإن كان موجزا لكنه بليغ نافع ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال لكني سأستأذنكم في هذه الجلسة الإيمانية لأجيب على سؤال مهم جدا أراه مهما لكل من أراد أن يسلك طريق النور طريق العلم فإحنا مش هنتكلم عن كتاب حلية طالب العلم في هذه الليلة هنتكلم عن أنت أصلا ليه بتطلب العلم أنت أصلا ليه ماشي في طريق العلم سيكون لقائي معكم بأمر الله جل وعلا كمقدمة في الإجابة على هذا السؤال وهو تجويد نية قلبك إحسان سريرتك لماذا نطلب العلم أنت أصلا قاعد ليه دلوقتي أنت قاعد تسمعني ليه دلوقتي أنت بتحضر الكتاب وقاعد تقرأ وقاعد تحفظ القرآن وتحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليه لماذا لتكون عالما يشار إليه بالبنان ضاع يبقى للأسف لو لم تحسن نيتك أقول إن المرائي لا يضيع عمله وفقط كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا الذي لا يريد بهذا العلم وجه الله جل وعلا مش بقول تعب وراح لا ده خد أج خد وزر الشرك والعياذ بالله يعني يترمى في النار يعني تعب زي ما ربنا قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يعني تعبان وفي الآخر جهنم والعياذ بالله عشان كده لابد أن تجود نيتك ممكن في لحظة صدق مع الله جل وعلا في جلسة بينك وبين الله جل وعلا تجيب على هذا السؤال خلي بالك أنا هجاوب لك على السؤال ده في دقائق معدودات أنت ممكن تجيب عنه بقلبك في ثوان معدودات وأنا أجيب على هذا السؤال لماذا نطلب العلم أعددت لكم ست إجابات لماذا نطلب العلم أعددت لكم ست إجابات هي ست هي ست نوايا لابد أن تستحضرها بقلبك لعل الله جل وعلا أن يعطيك بهذا الطريقة بهذا النور بهذا العلم أعلى جنان الخلد إن صدقت في نيتك مع الله جل وعلا وهذا هو المطلوب أيها الكرام الأحباب المطلوب في هذه الجلسة الإيمانية أن تجيب على هذا السؤال بقلبك وعملك لماذا نطلب العلم لماذا نطلب العلم العلم شرف إن شاء الله في ثنايا شرحنا سويا لكتاب حلية طالب العلم هنتعرض لفضل العلماء وفضل العلم وفضل الطريق وفضل السفر لطلب العلم وكيف يتحلى طالب العلم بما يرضي الله جل وعلا عنه لكن هقول لك ببساطة أنت لماذا تطلب العلم واحد لأن العلم فرض لأن طلب العلم فريضة فأنت الآن تعمل فرضا فرضه الله وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك فالله جل وعلا قال بصيغة الأمر في القرآن والأمر من ربنا جل وعلا يبقى فرض يبقى أمر يبقى واجب قال تعالى فاعلم فاعلم ده فعل إيه؟ فعل أمر من الله جل وعلا يبقى فرض يبقى فريضة يبقى واجب فاعلم أنه لا إله إلا الله فأنت مطالب أن تتعلم هذا واجب هذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث رواه الطبراني والبيهقي من حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد وحديث علي بن أبي طالب وحديث الحسين بن علي وبالجملة صح حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم فريضة على كل مسلم في زيادة ومسلمة لكنها لا تثبت ولا نحتاجها لأن حين يكون النبي على كل مسلم يقصد الرجل والمرأة العلم فريضة على كل مسلم فأنت الآن تطيع ربك جل وعلا أنت الآن تعمل فريضة من فرائض الله جل وعلا افترضها عليك أنت قبل ما تأكل وتشرب أنت قبل ما تحفظ القرآن أنت قبل ما تصلي لابد أن تتعلم يجب عليك أن تتعلم ما تصح به عقيدتك ثم بعد ذلك يجب عليك فرض عليك أن تتعلم ما تصح به عبادتك ده فرض فرض عليك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة شوف ده العلماء جعلوا هذه الكلمة شرط من شروط شهادة التوحيد انت لابد أن تعلم معناها لابد أن تتعلم معناها ليست كلمة تلوكها الألسنة وانتهى الأمر لا بل لابد أن يعتقدها قلبك وأن تعلم معناها أن تعلم معناها فالعلم فريضة فرضها الله جل وعلا عليك يبقى لماذا نطلب العلم يا رب ببساطة هو يا رب أنا بطلب العلم عشان أنت فرضت عليا كده زي أنا بصلي عشان أنت فرضت عليا كده أنا بصوم عشان أنت أوجبت علي الصيام أنا أتعلم وأسهر في حفظ الآيات وحفظ الأحاديث لأن هذا فرض فرض فرضته علي يا رب وفرضه علي نبيك صلى الله عليه وسلم يبقى الإجابة الأولى النية الأولى خلي بالك دي كلها حاجات جوه القلب يعني مش شرط انت تقعد مع نفسك تقول انا اطلب العلم عشان فرض وعشان اصحح الطريق لا لا لا ده من جوه قلبك الان وانا بقول هذا الكلام استحضر بقلبك انك تطلب العلم لانك تقيم فرضا فرضه الله جل وعلا عليك لماذا نطلب العلم واحد لان طلب العلم فريضه اثنين لماذا نطلب العلم لاصحاح طريقنا الى الله جل وعلا للنجاة من فتن الشبه الشبهات المنتشرة الآن حضرتك عشان تعرف يعني إيه الأمة الآن أنت الآن يا مسلم وأنت الآن يا مسلمة وأنت ماشي عاوز توصل للجنة هتلاقي وأنت ماشي في الطريق عشان توصل للجنة هتلاقي قدامك 216 طريق كله بيقول ده رايح للجنة كم طريق 216 كله بيقول ده رايح الجنة مع العلم أنه من بين ال 216 طريق واحد بس هو اللي يوصل للجنة والباقي إلى جهنم حتى لو وقف على كل باب أو على كل مدخل لهذه الطرق واحد يدعو ويقول هلم إلى الجنة تعال إلى الجنة لا ده شيطان يدعو إليه جبت أنا الكلام ده منين والأعداد دي جبتها منين من, من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحفظونه جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة احسب كده واحد وسبعين زائد اثنين وسبعين زائد ثلاثة وسبعين يطلعوا كام 216 بس النبي عليه الصلاه قال ايه كلها في النار كل اللي فات ده ال 71 بتاع اليهود وال 72 بتوع النصارى وال 72 من ضمن ال 73 بتوع اللي احنا مسلمين خلي بالك يبقى 71 زائد 72 215 طريق كل يزعم انه الطريق الى الجنه لكن في الاخر نار قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية أخرى ما كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هو ده المنهج يعني احنا مش بنقول السلف الصالح ده الشيخ فلان ولا الأخ فلان ولا الإمام فلان ولا شيخ الإسلام فلان لا النبي والصحابة ومن سار على نهجهم هو ده الطريق بتاعنا السلفية مش جماعة ولا ليها قائد ولا لها إمام السلفية منهج السلف الصالح هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني أي مسلم لابد يكون متبع هؤلاء السلف الصالح مش قال لفاطمة نعم السلف أنا لك مش النبي قال عن عثمان بن مظعون السلف الصالح فده معنى كلمة السلف فعشان تختار طريق واحد من ضمن 206 تبدأ أن تتعلم تعرف تختار ده ازاي تعرف ازاي ان ده طريق الحق وده طريق الباطل تعرف ازاي يبقى اذا لماذا نطلب العلم لإصحاح طريقنا إلى الله جل وعلا للنجاة من طرق الغواية لطلب السلامة في الطريق إلى الله جل وعلا للنجاة من الشبهات التي تعتصر الأمة الآن اعتصارا لماذا نطلب العلم واحد احفظوا معايا واحد تحضر بنيتك لماذا نطلب العلم واحد لأن العلم فريضة اثنين لإصحاح الطريق إلى الله جل وعلا ثلاثة لا زال السؤال قائما نجيب عليه بنياتنا لماذا نطلب العلم لتحصيل الأجر العلم وفضيلة العلماء انت بتتعلم ليه عشان الحسنات عشان اللي هيتعلم هياخد أجور كتيرة عشان تخيل ان طالب العلم صفان بن عسان المرادي وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أو سأله عما جاء به قال يا رسول الله جئت أطلب العلم قال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير تخيل هو الحفرة اللي داخل فيها النمل فيها كم مئة ألف نملة النملة قاعدة طول الليل والنهار تقول اللهم اغفر لأحمد اللهم اغفر لعبد الرحمن اللهم اغفر لفؤاد اللهم اغفر لإسماعيل اللهم اغفر لأسماء اللهم اغفر لسمية اللهم اغفر لمية اللهم اغفر لمريم الملائكة بتدعي لك والنمل بيدعو لك والأسماك بتدعي لك بتدعو لك بتستغفر لك وظيفتها انها تدعي لك انك تدخل الجنه امتى لو انت بتطلب العلم فحضرتك لماذا نطلب العلم عشان الاجور دي عشان الحسنات العظيمه عشان النبي صلى الله عليه وسلم او لا قبلها عشان ربنا عشان ربنا عز وجل سيسمك بوسم هو قمه العلو والمجد والرفعه والسعاده والشرف لما تطلب العلم يبقى انت اسمك فوق ايه اسمك او وصفك عند ربنا فوق انت رباني انت تبع ربنا انت بتاع ربنا انت انسان رباني شوف انت انت نسبت مين الى الرب الى الله سبحانه وتعالى انت انسان رباني منين الكلام ده قال الله جل وعلا في سوره ال عمران ولكن كونوا ربانيين ربنا بيأمرك بيقول لك خليك رباني تنسب إلى ربك إزاي يا رب أعملها إزاي دي أكون رباني إزاي أكون بتاع ربنا إزاي أهو اسمع ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون طول ما أنت بتدرس بتتعلم وتعلم أنت الآن إنسان إنسان رباني حضرتك الجلسة اللي انت قاعدها دي لو انت توضأ توضأت وجلست تستمع إلى قال الله قال رسول عبد الرحمن هيقول لك آيتين أو حديثين أو يذكرك بالله الجلسة دي كأنك رحت شهر تحج وترجع أجازة من الشغل ودفعت لك مئة ألف جنيه ورحت هناك تعبت في الطواف والسعي ورمي الجمار واجهدت في الزعام ورجعت وجبت هدايا و... وكل التعب دون والبذل ده والجهاد دون انت خدته في قعدة هو النبي قال ذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتوا بتصلوا على النبي ولا ما بتصلوش؟ صلوا على النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد خلي بالك الشيخ ابن عثيمين وهو بيفسر الحديث ده قال ولو الى غير المسجد المقصود غدوت لطلب العلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه حضرتك كلمه مسجد يعني المكان الذي يسجد فيه اتخذ مكانا في بيتك كده اتخذوا من بيوتكم مصلا واجعلوا بيوتكم قبلة خد مكان كده حتة في المسجد محراب لك في المسجد اقعد اسمع في المحاضرة دي يبقى غدوت إلى المسجد لا يريد إن إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم انت حاج لابس الإحرام رايح الآن تطب البيت وتسعى وترمي الجمار ده الكلام ده لو انت استحضرت انك بتطلب العلم عشان الاجر من من الله تعالى غير بقى الاجور العظيمه اللي تعطيك الاجور خلي بالك اصلا معظم الطاعات اسمع دي مني معظم الطاعات والعبادات لن يتحقق لك لك اجرها الا اذا علمت بذلك مش النبي اللي قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يعني لكل امرئ من الاجر بما نوى طب انت النوايا دي هتجمعها ازاي لو انت مش عارف لابد ان تعرف يعني لابد ان تعلم لما لما تتعلم مثلا حديث النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل المثال مثلا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اتى او من عاد مريضا بالغداة من عاد مريضا بالغداة يعني جيت تزور مريض الصبح من عاد مريضا بالغداة استغفر له سبعون ألف ملك حتى يمسي ومن عاده بالعشي استغفر له أو صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح هتاخد الأجور ازاي لو أنت مش بتعلم الكلام ده لما تسمع حديث أبي أمامة البهلي كما روى الطبراني وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار أقول لك دعاء لو قلته لو تعلمته يا أبا أمامة الدعاء ده هو لو تعلمته أفضل من إنك تقعد طول عمرك ليل نهار تذكر ربنا بدعاء واحد إزاي معقول آه يا رسول الله قل لي قال النبي عليه الصلاة والسلام تقول الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء وتسبح الله مثلهن اسمع اسمع اسمع الكلمة اللي جاية دي بقى دلوقتي كلمة النبي اللي قالت قال إيه النبي اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمهن وعلمهن اتعلم الحديث ده عشان تاخد وعلم زوجتك وعيالك واخوانك واحبابك الحديث ده عشان ياخدوا اجور وانت تاخد زيهم هي دي بقى ال ال هو ده المكسب الهرمي مش بتاع اليهود مش ده الكيونت لا ده ده المكسب الرباني ان انت كل واحد يعمل او كنت سبب ان يعمل تاخذ اجر من الله جل وعلا على عمله شفت الاجور هي دي النبي عليه قال تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك يبقى اصلا كل الدين الاجور اللي فيه مش هتاخدها الا لو انت تعلمتها وتعلمت نيتها وتعلمت هذه الاذكار تتعلمها امتى السيده جويريه بنت الحارث قاعده تذكر ربنا كما في صحيح مسلم من حديثها جلست تذكر الله جل وعلا وتركها النبي ليخرج لصلاة الفجر ثم عاد النبي حين حانت الضحى أو, الضحى أو انتصف النهار فرجع النبي إلى زوجته جويرية فإذا هي لا زالت على حالها تذكر الله جل وعلا جالسة قاعدة تذكر ربنا من بعد من الفجر لغاية لما النبي رجع لها الساعة 10 الصبح فالنبي لما رآها قال لها أما زلت على حالك منذ فارقتك قالت بلى يا رسول الله قال قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتها لوزنتهن عرفتوا تعلمت الأربع كلمات دول عشان تاخد الأجور دي اتعلمها لو انت تعلمتها يبقى خدت الأجر هتاخد الأجر ازاي بدون ما تتعلمها يبقى انت تتعلم ليعظم الأجر لتنادى الأجر من الله جل وعلا قال النبي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته قالها النبي ثلاث مرات يبقى لماذا نطلب العلم لتحصيل الأجر مركزين معايا يا اخوانا واحد لماذا نطلب العلم لأنه فريضة أنت تنفذ فريضة اثنين لماذا نطلب العلم لإصحاح الطريق إلى الله جل وعلا عشان تسلم من طرق الغواية 215 طريق إلى النار تسلم منهم بطريق واحد بس إلى الجنة لماذا نطلب العلم لتحصيل الأجر أربعة لماذا نطلب العلم للخشية من الله جل وعلا اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية لماذا نطلب العلم عشان الحتة دي إنما يخشى الله من عباده العلماء عشان تخاف منه على قدر معرفتك بالله وعلمك به تكون خشيتك وتقواك لله جل وعلا هو ده اللي النبي قاله قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني أعلمكم بالله أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له فمعرفة النبي بر... أعلم الناس بالله هو رسول الله لذلك أتقى الناس لله هو رسول الله أخشى الناس لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تتعلم ليحصل في قلبك هذه الخشية لتحصل في قلبك هذه الخشية لما تسمع ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لما تعرف تتعلم وتعرف حجمك ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما السماوات السبع استنى استنى قبل ما اقول الحديث ده هو انت عارف يعني ايه السماوات السبع خلينا في السماء الاولى بس السماء الاولى اللي ربنا حط في وضع فيها كل النجوم والافلاك والكواكب والمجرات والمجموعات دي ما هو ربنا قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يعني كل النجوم والافلاك والحاجات دي موجوده فين في السماء الدنيا بس السماء الدنيا دي فيها كم نجم مجرة درب التبانة بتاعتها في بتاعتنا فيها 100 مليار شمس 100 مليار نجم طب في كم مجرة زي درب التبانة في مجموعة هائلة تجمع هائل من مجرات في 500 مليون مليون مجرة 500 مليون مليون 500 تريليون مجرة ده اسمه تجمع المجرات طب في كم تجمع للمجرات بيقولوا وصلنا من الكون المحسوب او المنظور ان في مليون تجمع مجرات تترك 500 مليون في 500 تريليون في 100 مليار عشان توصل للشمس ده غير بقى النجو... الأف... الكواكب اللي حواليها وكل كوكب المشترى حواليه اكتر من 24 قمر وحجمه قد الارض عشرات الالاف من المرات امال الارض شكلها ايه الارض نقطه وشوف المليارات اللي جوه الارض انت حجمك ايه بالنسبه للسماء الدنيا امال السماوات السبع امال الكرسي امال العرش عشان تعرف حجمك انت تستشعر ذلك بين يدي العزيز وضعفك بين يدي القوي وحقارتك بين يدي الكبير المتعال فتخشاه بالغيب قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الصحيح الوحيد كما قال عنه الشيخ الألباني وقد روى الطبراني وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع الحديث الوحيد الصحيح في شأن العرش والكرسي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا الخاتم بتاعك لو وقع في الصحراء خاتم بالنسبة للصحراء إيه ولا حاجة أو السماوات السبع مش السماء الدنيا دي مش التريليونات من الأفلاك والنجوم والمجرات والكواكب لا لا ده السماوات كلها سبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة يعني الكرسي بهذه العظمة وسع السماوات والأرض والسماوات والأرض كأنها خاتم مرمي في الصحراء طب والكرسي بالنسبة للعرش الكرسي بالنسبة للعرش كخاتم ألقي في الصحراء والله مستو على العرش لولا أنه لطف بنا فما قيل الجبار على العرش استوى وما قيل القهار على العرش استوى وما قيل الأعلى على العرش استوى رغم أن نظرنا القاصر يشعرنا أن أن هذا العرش يس يستوجب في قلوبنا الأعلى القهار وهو القاهر فوق عباد لكن ربنا رحمك فقال الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى لما تتعلم ده تخشاه بالغيب تعرف انه تخشى ان أن تعصيه فيدمرك فيهلكك فيسحب القوت عن أعصابك فتصاب بالشلل فتخشاه بالغيب فتخشاه بالغيب فالخشية العلم هو الخشية العلم هو الخشية العلم انت لو تعلمت والعلم ده ما- لم يفيدك في القربة من الله ولم يفيدك في الخشية من الله يبقى هذا العلم حجة عليك لا حجة لك سيكون وبالا عليك لا لك يبقى لماذا نطلب العلم للخشية من الله جل وعلا أربعة آه خمسة لماذا نطلب العلم شوف خمسة للعمل به انت بتطلب ليه عشان تعمل عشان تعبد الله على بصيرة لماذا تطلب العلم للعمل به خلي بالك انت مش بتطلب العلم عشان تعلم ده دي اللي جاية رقم ستة لا انت بتطلب العلم ليه لان اكتر ال- الموجودين يقعد ايه يقعد يحفظ وايات ويحضر خطبة ويحفظ عشان يطلع يقول للناس لا قبل ما تقول للناس تعمل ايه للعمل به للعمل به لماذا نطلب العلم للعمل به قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون الفعل أولا وإلا لو تعلمت وعلمت أنت إنسان رباني صح بس في نقطة في النص لو ما عملتهاش ما تبقاش رباني تبقى خسران والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق قبل ما توصي بالحق أنت تعمل أنت بالحق قبل ما تقول للناس صلوا أنت تصلي قبل ما تقول للناس ابكوا أنت تبكي قبل ما تقول للناس تذكرهم بالله تذكر أنت ربك سبحانه وتعالى وإلا لن يكون لقولك فائدة أصلا حسن البصري الذي كانوا يقولون عنه كان كلامه يشبه كلام الأنبياء حسن البصري كان كلامه يشبه كلام الأنبياء جاء جاءوا له وقالوا يا إمام عظنا ذكرنا لنعتق العبيد العبيد كثروا ذكر الناس عشان يعتقوا العبيد وانت كلامك كويس ومؤثر قال ان شاء الله اكلمك تخطبنا الجمعه عن عتق العبيد ان شاء الله جاءت الجمعه ارتقى الحسن البصري خطب الناس لم يتكلم عن عتق العبيد نزل مع منبري أتاه الناس وعتبوه يا أبا سعيد ألم تعد أن تتكلم عن عتق العبيد قال أكلمكم إن شاء الله إن شاء الله جاءت الخطبة الثانية وارتقى المنبر ولم يتكلم عن عتق العبيد الخطبة الثالثة الخطبة الرابعة بعد أربع خطب في الخطبة الخامسة تكلم عن عتق العبيد تأثر الناس وبكوا تأثروا بكلامه ويحدثهم عن عتق العبيد وخرج الناس يعتقون العبيد بل ولم من لم يملك عبدا اشترى عبدا ليعتقه ابتغاء مرضات الله فجاء الناس وقالوا يا أبا سعيد لقد رأيت لكلامك هذا الأثر لما تأخرت علينا لما أنت كلامك كده والناس تأثرت أنت ما اتكلمتش ده من زمان ليه قال إني في هذه المدة لم أكن أملك عبدا ولا مال لأشتري عبدا فظللت هذا الشهر ظللت هذا الشهر أجمع مالا فلما جمعت المال اشتريت العبد واعتقته فلما فعلت قلت فجعل الله جل وعلا لكلامي القبول عندكم فقدم العمل قبل ان يقول للناس قبل ما تكلم الناس عن خشيه الله اقعد مع نفسك انت وقول الخطبه لنفسك وقول المحاضره لقلبك وذكر نفسك انت بالله اولا اطلع للناس هتقول كلام حتى ولو تلعثم لسانك سيخرج مسددا الى قلوب الناس هتطلع من الخطبه تلاقي واحد يقول لك والله انت كنت بتتكلم عني والله العظيم الكلام ده ده اللي انا مستنيه ده انا ربنا بع- بعتك ليا ده انا ربنا بعتني ليك الكلام وصل قلبي انت لو صدقت مع الله جل وعلا امتى يحصل الكلام ده لو طلبت العلم للخشيه والا لو تعلمت وعلمت ولم تطبق علمك والله أنا أخوف نفسي وإياكم لو تعلمت وعلمت ولم تطبق فاسمع ماذا قاله النبي في الصحيحين من حديث أسامة يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار يترمى في جهنم وانتم عارفين أول من تسعر به النار في حديث أبي هريرة بس اسمع حديث أسامة يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه بطنه تتفتح وأمعاؤه تقع فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى بيصرخ وبيدور كزون الحقوني فيقول له أهل النار أي فلان يا عم الشيخ يا مولانا يا سيدنا يا إمام ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى اه صح انا كنت بعمل كده انا كنت شيخ انا كنت امام انا كنت بدلكم على الخير بس للاسف كنت جسرا عبر عليه الصادقون الى الجنه والقي بعد ذلك الى النار معكم الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال بلى كنت امركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فالعمل العمل يا مسلمون يقول أبو قلابة لأيوب السختياني إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة دي رسالتنا لله دي يا أخوانا إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث الناس ما يبقاش شغلك انك اتعلمت حاجة تلحق تقولها للناس لا اعبد ربك الأول اعمل الأول لأن الله ما تعبدنا إلا بذلك قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله مؤمنون يقول ابن المعتز وقيل ابن المعتمر علم المنافق في قوله علم المنافق في قوله النبي عليه الصلاه والسلام يقول اني ان اخوف ما اخاف عليكم كل كل منافق عليم اللسان منافق بس عليم اللسان عنده علم اهو بس فين في لسانه يقول أي ابن المعتمر علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله المنافق ربنا قال عنه ايه واذا رايتكم واذا واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يكونوا تسمع لقولهم كلامهم حلو قوي وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة عند العمل خشب ما بتحركش يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم أبو هريرة لما قالوا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى أغشي عليه أغمي عليه فلما أفاق قال لأحدثنكم بحديث سمعته أذناي ووعاه قلبي سمعت رسول الله يقول ثم أغشي علي نشغ نشغة أغشي علي ثم أفاق فقال مرة تانية فأغشي علي ثلاث مرات فلما أفاق بعد أن أغشي عليه في الثالثة إغشاءة أو إغماءة طويلة أفاق بعدها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم رجل آتاه الله القرآن وآتاه الله العلم فأوقفه الله بين يديه ماذا فعلت قال تعلمت فيك العلم وقرات فيك القران قال انما تعلمت ليقال عالم وقرات ليقال قارئ اذهبوا به الى النار اول من تسعر بهم النار اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا واجعل, واجعل أعمالنا خيرا من أقوالنا وأسبق من أقوالنا يا رب العالمين يبقى لماذا نطلب العلم للعمل به آخر حاجة السادسة في هذا اللقاء لماذا نطلب العلم لتعليمه للناس للدعوة إليه ست نوايا لماذا نطلب العلم قولوا معايا يا أخوان نحفظهم لماذا نطلب العلم لأن العلم فريضة لماذا نطلب العلم لإصحاح طريقنا إلى الله جل وعلا لماذا نطلب العلم تحصيل الأجر من الله جل وعلا لماذا نطلب العلم للخشية منه سبحانه وتعالى لماذا نطلب العلم لنعمل به السادسة لماذا نطلب العلم للدعوة إلى الله جل وعلا به وما أدراك ما الدعوة وما أدراك ما تبليغ العلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعا وعمل ربنا قدم الدعوة على العمل رغم أن العمل قبل الدعوة لماذا؟ لشرف الدعوة إلى الله كما قال أيضا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون طب هي الدراسة الأول ولا التعليم الأول طبعا الدراسة الأول باب ال- العلم قبل القول والعمل لكن معروف كده ان بتتعلم وتعلم لكن لماذا قدم التعليم اللي هو الدعوة لفضلها الأعلى وشرفها الأغلى وإن كان العمل أسبق لها تتعلم لتبلغه للناس لتصلح الأمة لتنشر الخير لتنشر النور لتنشر الإسلام لتدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة لينضر الله جل وعلا وجهك في الدنيا والآخرة نضر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب بلغ أوعى من سامع تتعلم وتعلم بلغوا عني ولو آية لتأخذ أجر كل من تعلم على يديك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله تلك أيها الكرام الأحباب ست نوايا خذها كده كدفعة قبل أن نسعى أو نسير سويا في شرحنا لكتاب حلية طالب العلم دفعة تسأل نفسك قبل العلم قبل الدعوة قبل الحفظ قبل الجلوس في هذه الأكاديمية أكاديمية زلفى المباركة قبل أن تسمع على المحاضرة على اليوتيوب أو تسمع خطبة على ال- الفيسبوك أو تتابع موقع لشيخ من مشايخ عبد الرحمن أو غيره اسأل نفسك أنا هسمع ليه أنا هتعلم ليه لماذا أطلب العلم ست نوايا احفظوها رددوها انووها جودوها في قلوبكم لأن العلم فريضة لإصحاح طريقنا إلى الله جل وعلا لتحصيل الأجر للخشية من الله جل وعلا للعمل به للدعوة إليه أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يعيننا وإياكم على العمل الذي يرضيه والدعوة في سبيله حتى يرضى عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأشكر لإخواني القائمين على صفحتي جزاهم الله خيرا و- وأشكر لأخي الشيخ أحمد جمال آه، الذي آه، الذي هو قائم على أكاديمية زلفى في أسيوط وفي غيرها والذي كان سببا حقيقة في هذا المجلس الإيماني في كل ثلاثاء ألتقي بكم بأمر الله جل وعلا في كل يوم ثلاثاء في كل يوم ثلاثاء في الساعة التاسعة والنصف وأنا أبشركم بفضل الله تعالى اللي عاوز اللي ما سمعش المحاضرة هيلاقيها إن شاء الله على موقعي على اليوتيوب ويلاقيها في ع- على صفحة اليو- الفيسبوك يلاقيها على الموقع بتاع اليوتيوب أو يلاقيها على الموقع العام الخاص بي ويلاقيها إن شاء الله على موقع الطريق إلى الله وأبشركم كذلك إخواننا القائمون على قناة الندى الشيخ أحمد الفولي والشيخ أحمد نصر إخواننا الأفاضل فضل الله تعالى سيأخذ هذا ويبثوه أيضا في قناة الندى نشرا للخير والفائدة في ربوع العالم فضلا من الله جل وعلا وأرجو أن يكون لأخي أحمد جمال يعني يعني أجرا عظيما في هذا فلعله كان سببا في هذا المجلس جزاه الله خيرا وأنا أحث وأشد على أيديكم للمساهمة والمشاركة والصبر على أكاديمية زلفى وعلى حضور المحاضرات عموما جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته